سعادة خبريني وين رضيت يا سعادة أطلب الصبر يجيني يا حلم طول بعادة
خبريني وين أرضك يا سعادة أطلب الصبر يجري يا حلم طول بعادة
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله يا إخوة في وسط الدوشة دي واللغط ده والهيصة دي أخبار قلبك إيه اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم طهر قلوبنا قال ربنا جل جلاله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال الله سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم هذا هو السبيل الأول لكي يصل القلب إلى الله أن تكون النفس مطمئنة النفس أنواع الغالب على البشر أو الأصل في النفس أنها أمارة بالسوء قال الله إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم فالنفس أمارة بالسوء لكي يصل القلب إلى الله جل جلاله فلا بد في البداية أن تطمئن النفس كيف تكون النفس مطمئنه أولا بالرضا اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله ما السبيل إلى الرضا واحد عدم التطلع إلى ما في أيدي الناس إزاي الإنسان يبقى راضي راضي بزوجته دي سواء زوجته دي حلوة ولا وحشة ولا نص نص يبقى راضي الحمد لله ان ربنا جوزه وستره ولقى ست تحفظ عرضه امتى يرضى لما ما يبصش لغيرها صح لو بص لغيرها عمره ما يرضى امتى يرضى بشقته دي وتبقى شقته جميلة وواسعة ورضا لما ما يبصش لغيره امتى يرضى برزقه ده لما ما يبصش لغيره ولذلك نهانا الله عن هذا كيف تكون النفس مطمئنة ليصل القلب إلى الرب أولا بعدم التطلع لما في أيدي الناس وهذا أمر الله قال سبحانه وتعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لا تمدن عينيك وقال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم في الدنيا لا تنظروا والنظر إلى أهل الدنيا يعطل القلب عن السير إلى الرب في قصة توبة كعب بن مالك قال وغزا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر هو قاعد يبص على الثمار والظلال فممشيش ما خرجش مع سيدنا النبي كذلك القلب إذا تطلع القلب إلى ما في أيدي الناس فإن القلب يتعطل عن السير إلى الرب وتصبح النفس مشتتة غير مطمئنة ويصبح الإنسان حين ذاك غير راض لما ينظر إلى نساء غير زوجته وينظر إلى صاحب بيت وينظر إلى صاحب سيارة وينظر إلى صاحب مصنع وينظر إلى صاحب دكان يتشتت القلب وت... وتتشتت النفس وتصبح النفس غير مطمئنة وغير راضية فحينها تنقطع النفس عن الرب وينقطع القلب عن الرب سبحانه وتعالى السبيل الثاني للنفس المطمئنة كيف تكون نفسك مطمئنة السبيل الثاني للنفس المطمئنة كثرة ذكر الله اللهم ذكرنا بك فلا ننساك زي ما قلنا كده كثير من الناس في هذا الزمان في هذه الأيام مشغولين مشغولين بكل حاجة إلا ربنا مش مشغول بذكر الله السبيل الثاني كثرة ذكر الله فإن كثرة الذكر دليل تعلق القلب بالرب قال العلماء أن القلوب كالقدور والألسنة مغارفها أما اسمعك أنت بتتكلم كتير في إيه يبقى ده دليل على إن قلبك فيه إيه إذا كنت بتتكلم كتير عن النسوان يبقى أنت مريض إذا لقيتك بتتكلم كتير عن العربيات يبقى أنت بتاع دنيا وفلوس إذا لقيتك بتتكلم كتير عن نفسك يبقى أنت متكبر ومغرور كثرة ذكر الله لذلك كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ذكرا لله كان أكثر الناس ذكرا كان يذكر الله على كل أحيانه كان دائم الذكر صل عليه صلى الله عليه وسلم لذلك لما تيجي تنظر إلى حياة سيدنا النبي صل عليه صلى الله عليه وسلم تلاقي ذكر دخول المسجد والخروج من المسجد دخول البيت خروج من البيت أذكار الوضوء أذكار الصلاة أذكار لبس الثوب وخلع الثوب أذكار, أذكار آه كل دخول الحمام والخروج من الحمام كل حياته ذكر لله لذلك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم طول الوقت هو شغال في ذكر ربنا سبحانه وتعالى القضية مش قضية فقط انك انت تذكر بلسانك وانما ان يكون قلبك مشغولا بالله يبقى ربنا جل, جل جلاله دايما على بالك دايما شغلك ان كثيرا من الناس شغلتهم شهواتهم وشغلتهم أنفسهم وشغلتهم أهواؤهم أما الذين يريدون الله المخلصون الذين يريدون الله جل جلاله فمشغولون بالله بإقامة التوحيد نمرة واحد لكي يكسر الإنسان ذكر الله نمرة واحد لابد أن يكون القلب متعلقا بالله هذا هو التوحيد التوحيد أن هذا القلب إذا أحب الله لم يحب شيئا سواه قالوا علامات التوحيد في المحبة أن يسبق حب الله إلى قلبك كل محبة وأن يقهر حب الله في قلبك كل محبة أخرى ثلاثة وأن تكون جميع المحاب والمحبوبات تابعة لمحبتك لله فالموحد مشغول بربنا مش مشغول بحد تاني لأن ما فيش في حياته حد تاني هو يرى ان صحته دي رزق من الله وأنفاسه دي رزق من الله وهدايته من الله فهو مشغول بالله قال سفيان مثل المؤمن كمثل رجل في البحر على خشبة يقول يا رب يا رب يعني زي واحد كان راكب سفينة والسفينة اتكسرت فما فيش ملقاش غير خشبة فهو ماسك في خشبة وبيغرق ما فيش حاجة قدامه كله بحر فما بيقولش غير يا رب يا رب هو ده هو ده المؤمن هو ده المؤمن مشغول دايما يا رب يا رب انسان قدامه اسد فاتح فمه هياكله تفتكر في اللحظه دي بيفكر في ايه يفكر في الفلوس هو كده الدنيا كده الدنيا واخده الناس في وشها الدنيا جعلت الناس عشاقها الدنيا ملأت قلوب الناس بشهواتها الدنيا شغلت الناس بفتنها فليس للمؤمن إلا الله موحد مشغول بربنا فقط مش مشغول بقى لا بولي ولا بقبر ولا بشهوة ولا بفلوس ولا بامرأة ولا بنفسه ولا ببيت ولا بعربية مشغول فقط بالله لأنه يعلم أن الذي يسير الكون هو الله قل لا إله إلا الله يبقى نمرة واحد التوحيد التوحيد هو الذي يشغلك بالله ثانيا اتباع السنة أن يكون الإنسان محبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا تكلمنا عن التوحيد في البداية وقلنا لك أنت بتحب ربنا طب إيه الدليل أنك بتحبه قل لي إيه الدليل قل لي أنا بحبه بدليل إن أنا إن أنا إن أنا مش عارف اثبت لي أنك بتحبه الدليل إيه عمل فنفس الشيء النهارده لما نيجي نتكلم عن سيدنا النبي صلي عليه وفي هذه الايام كثرت البدع والتنكر لسنه النبي صلى الله عليه وسلم فلما اجي اقول لك انت بتحب سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم دليلك ايه هو كان لابس زيك كده قول لي صلاتك انت زي صلاته اصل اللي بيحب حد بيتشبه بيه صح ولا لا بيمشي وراه بيكثر من ذكره يعني يكثر من الصلاة عليه صلي عليه صليت على النبي النهاردة كم مرة قبل ما تيجي هنا أصل اللي انا قلت لك عليهم دولك مش محسوبين ده لازم يطلع من قلبك تحس كده ان انت نفسك تشوف سيدنا النبي قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم ليتنا نرى إخواننا قالوا أولسنا بإخوانك يا رسول الله قال لا أنتم أصحابي تدفع كم من الحج وتشوف النبي لا لا لا تدفع كم يعني 10 جنيه كويس 200 ما شاء الله هيدفع 200 جنيه الراجل صلى على سيدنا النبي صلى صلى الله عليه وسلم يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله عندك استعداد يقول خدوا فلوسي كلها وشوفوا واموت هو ده اللي بيحب النبي صلي عليه هو ده اللي النبي قال عليه دول إخواني إنه يقول خدوا فلوسي كلها كل ما أملك خدوه وشوفوا واموت نفسي ومالي ناس كتير هتتوقف في المسألة دي صح ولا لا لما نقول له ناخد فلوسك كلها وتشوفه وتموت ينفع هيقول لي لا اما انا اصبر بقى وابقى اشوفه في الجنة دلع هو ده زماننا هو ده اللعب بتاع زماننا هو ده التهريب هي دي دعاوى الحب دعاوى الحب وادعاء الحب يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله لذلك أيها الإخوة تجد أن كثيرا من الذين يخالفون النبي صل عليه صلى الله عليه وسلم يخالفهم ويدعي محبته ولو كان صادقا لما خالفه عشان كده الكذب في الحب كثير الكذابين كتير اللي بيدعي يقول انا بحب ربنا انا بحب النبي انا بحب الدين انا عايز انصر الشريعة انا عايز اخدم المسلمين انا عايز كده الحقائق تكذبه لو انت بتحب النبي صح تمشي وراه ترك احدهم اكل البطيخ سنين لانه لم يعلم ان رسول الله اكل البطيخ فلما عرف أن رسول الله أكل البطيخ أكله قال لك ما كلش البطيخ لما شوف النبي كانوا إزاي لما عرف النبي كان بيأكل بطيخ إزاي بدأ يأكل بطيخ شفت بقى اتباع النبي قد إيه أنت حياتك ماشية كده ولا ماشيها على مزاجك ممشيها على هواك ممشيها باللي يعجبك باللي يريحك بتنقي من الدين لذلك قلنا ان النفس المطمئنة اولا لا تنظر الى ما في ايدي الناس اتعلم كده وعلم ولادك كده وعيش الحياة دي طالما اللي معايا انا راضي بيه مش هشوف غيره لكن لو مش راضي هيبص للي في ايدين الناس والسبيل هي مترتبة على بعضها لو بطل ينظر هيرضى ولو رضي مش هينظر لذلك تجد أن كثيرا من الناس الذين لم يبلغوا درجة الرضا لا يرون ما في أيديهم من النعم هو عنده نعم بس إيه مش شايفها مش مستمتع بيها لأنه مشغول عنها لأنه محتقرها وتلك من معاصي القلوب من معاصي القلوب احتقار النعم ان ربنا يديك نعمة وانت تستصغر نعمة ربنا عليك تحتقر نعمة ربنا اللي في ايديك تكره او تميل نعمة ربنا اللي في ايديك تنكر نعمة ربنا اللي عندك قال الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يبقى عارف نعمة ربنا اللي عنده في ايديه وبعدين ينكرها نمرة اتنين كثرة الذكر وقلنا كثرة الذكر تكون مش كثرة الذكر ان واحد قاعد يقول لا ان يبقى ربنا على بالك بصفة دائمة يقوم بامرين الامر الاول التوحيد انك تبقى موحد قل لا إله إلا الله لا يتعلق قلبك بقبر ولا بولي ولا بشهوة ولا بفلوس ولا بامرأة ولا بنفسك كان النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ذكرا لله كانش يبطل ذكر ليل ونهار صلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول أنس كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور وفي رواية أكثر من مئة مرة قاعد في المجلس أكثر من مئة مرة يسمع سيدنا النبي صلي عليه يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور لسانه شغال ليل ونهار في الذكر والدعاء أيضا مما يعين على كسرة على كثرة الذكر معرفتك بنفسك لازم تعرف ان انت ضعيف خلاص نزل تليفونك بقى كفايه كده قال الله خلاص يا ابني انت اللي صح. قال الله وخلق الإنسان ضعيفا يبقى لازم تعرف يا سني انت أي- انت انت بتتلفت على مين انا قصدي انت قول لي انت انت بتحلق دقنك ليه يا سني خايف من امن الدوله ما عادش فيه خلاص بطل تحلق دقنك قول لي ماشي ماشي مش هتحلق تاني طب احلف خلاص كسبنا واحد او مش هيحلق دانه تاني ان شاء الله خلاص راجل طيب ان شاء الله مش هتحلق تاني خلاص صح ان شاء الله خلاص ده وعد طب احلف حلف بالله وال- قال والله مش هيحلق تاني اللهم اهد المسلمين اجمعين واعرف يا ابني انك انت يوم ما ربنا يكرمك وتعفي لحيتك ولحيتك تبقى طيبه كده هيصونك ده من حاجات كتير هتتكسف تبص لواحدة عريانة في الشارع فيش واحدة هتعكسك وتوقعك ولا هتعرف تسرق بعد كده هي هتربيك وتحميك وتوديك الجنة ان شاء الله اللحية الطيبة دي هتتكسف بعد كده ان انت بالليل تقعد تتفرج على حاجة وحشة ربنا شايفك وانت بلحية كده وتشوف حاجات وحشة ما ينفعش فلذلك ابدأ ها ماشي يا سني صلي على الرسول صلى صلى زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بنقول ايه معرفة الانسان بنفسه هي دي اللي انا بقول لك عليها ان انت ضعيف اصلا مخلوق ضعيف لو انت ماشي في الشارع وانت لابس ال- القميص المحزق ده اللي مبين ال- حلاوتك وجمالك وموقف شعرك ها وواحدة غمزت لك هتجري وراها ضعيف انت ضعيف مفتون لو واحدة ابتسمت له هيجري وراها مسكين بي- بيتلعب بيه والاخر اليها ماشية مع عشرة غيره ما لا من 12 لا 25 هو هو انت بتفكر ان هي لما واحدة فجرت معك تبقى نظيفة مستحيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور فكل فاجر كذاب فلذلك هتبقى كذابة لو قالت لك بحبك تبقى إيه كذابة لأنها فجرة ما ينفعش وبقول للبنت برضو نفس الكلام ان الولد ده طالما ان هو ماشي معاكي في الحرام او بيكلمك بالحرام يبقى فاجر ادام فاجر يبقى ايه كذاب كل فاجر كذاب وكل كذاب فاجر ده مش انا اللي بقول كده سيدنا النبي اللي بيقول كده صلى الله عليه وسلم المقصود ان الانسان ضعيف مخلوق ضعيف والشيطان متسلط عليه قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انا مبسوط من الناس بتوع البساتين بيصلوا على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ال- الش- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يضع خطمه على قلب ابن آدم فإذا غفل ابن آدم وسوس الشيطان وإذا ذكر ابن آدم الله خنس الشيطان عشان كده ربنا سماه الوسواس الخناس خنس يعني تراجع على ورا يبقى الشيطان حاطط بقه على قلبك قاعد يوسوس لك بص لدي اعمل دي اخرج لدي اتكلم في التليفون اتفرج على التلفزيون افتح النت اعمل سوي اشتم شغال الشيطان عمال يوزك على الخطر وعلى الشر اذا انت قلت لا قل لا اله الا الله لا اله الا الله الشيطان هو عامل كده يرجع بعيد عن قلبك سكت شويه يبدا يشتغل تاني كل انت ما تذكر الله يبعد عنك فلذلك ذكر الله يقويك عشان كده كانت النصيحة ان الاستغفار يزيد القوة ويزيدكم قوة إلى قوتكم الاستغفار لو واحد إنسان حاسس إنه جسمه ضعيف حاسس إن عقله ضعيف حاسس إن هو نفسيته ضعيفة عايز تتقوى عايز تبقى بطل يا وتلعب مصارعة وملاكمة كتر من الاستغفار كثرة الاستغفار وأيضا سبحان الله والحمد لله والله أكبر سيدنا النبي صلى عليه لما جات له السيدة فاطمة رضي الله عنها بنته حبيبته وطلبت خادم وقالت له أن شكت أن يدها أمجلت من الحبل وهي تستسقي الماء قلت له بروح اجيب من البير اسحب من البير ميه كل يوم لما ايدي والمرأة تحافظ دائما على رقة يديها والسيدة فاطمة كانت من أنعم الناس رضي الله عنها فقلت له إيدي طلع فيها كله من كتر شد الحبل شوف لي خادم وانت جالك عبيد قال لا أعطيك وأدع أهل الصفة يتضورون قلتها الراجل بيقول لي أنا ببعت للصومال عشر تلاف مش عارف إيه قلت له يا عم شوف الغلابة بتوع البساتين اللي مش لاقيين ياكلوا الصومال ما عمالين الكويت ومش عارف ايه والسعودية والبحرين والقطر كله عمال يبعت صح ولا لا خلينا احنا نشوف الغلابة بتوع بلدنا الغلابة بتوع اللي جنبينا لا لا اعطيك وادع اهل الصفه انتوا فاهمين ازاي ها عشان كده ما امر او من ال- من الشرع من الدين من الفقه من الاحكام الفقهيه انه لا يجوز نقل الزكاه يعني انت منين عندك مصنع في البساتين في شقه تعبان ها عندك ورشه عندك دكان لا يجوز انك انت تخرج الفلوس بره اديها لاهل المنطقه هي مش فشخره وخلاص ومنظره على الفاضي ادي لاهل المنطقه اهل المنطقه في حاجه اعطي تعطيهم هم اولا الشاهد ان سيدنا النبي صلى عليه قال لها مش عشان انت ب- بنتي اديكي خادم والناس مش لاقيه تاكل يبقى انا ما اقولش ايه ابعت لبتوع الفيضانات مش عارف فين واسيب الناس اللي مش لاقيه تاكل ما اقولش ادي المستشفى بتاع سرطان الاطفال والناس ايه مش لا لم يد رجليك يا دعاء عدل يا احنا فين هنا صلى على الرسول صلي يبقى ما اديش انا بتوع مثلا ابني مدرسه ولا اعمل مش عارف ارصف طريق ولا اعمل ولا دي بتوع حزب الاحزاب النهارده عاملين يلموا فلوس واسيب الناس مش لاقيه تاكل اوكل الفقراء الاول دول احلى دول اولى دول احق عشان كده ربنا قال انما الصدقات للفقراء والمساكين الأول الناس تاكل الأول قبل كل حاجة قال لا أعطيك وأدع أهل الصفة يتضورون ولكن ألا أدلك على شيء يكن لك خيرا من خادم قالت وما زال قال لها أقول لك حاجة أحسن من خدام أن تسبحي الله ثلاثا وثلاثين وتحمدي الله ثلاثا وثلاثين وتكبري الله ثلاثا وثلاثين كل ليلة حين تأوين إلى فراشك فتلك مئة يبقى كل ليلة لما تحط دماغك على المخدة كده قبل ما تنام صليت على الرسول زيد النبي صلاه زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انك انت كل ليلة قبل ما تنام بدل ما انت تقعد تتقلب وتفكر في الديون وتفكر في الهموم وتفكر في اشغل نفسك بذكر الله هذا يعطيك قوة ويعطيك صحة ويقضي الله به ديونك فبالذكر تقضى الديون في حد مديون هنا اي حد مديون كتر ذكر ربنا كان احد السلف مستجاب الدعوة فقال له ابنه يا أبت ادعو الله أن يقضي دينك فرفع يده إلى السماء وقال يا رب وأنت أرحم الراحمين أسألك أن تغفر لي فقال له ابنه ادعو الله أن يقضي دينك قال يا بني إنه إذا غفر ذنبي قضى ديني هي دي بعض الناس قاعد يقول لي دلوقتي وأنا داخل ادعي لي ادعي لي أن أنا أخلف اللهم ارزق كل المسلمين ذرية صالحة اللهم اجبر بخاطر كل محروم وارزقه ذرية صالحة فقلت له ربنا يهديك ويتوب عليك قال لي العيال العيال ربنا يهديك ويتوب عليك قال لي العيال يا ابني ما هو لو تاب عليك هتجيب عيال اللهم اجبر بخاطر المحرومين وارزقهم ذرية صالحة يا حي يا قيوم الشاهد يا إخوة أن كثرة الذكر تقوي الإنسان فعلمك أنك ضعيف تستعين بالله وتطلب العون منه يبقى نمرة واحد ألا تنظر إلى ما في أيدي الناس اثنين كثرة الذكر ثلاثة أن تكف عن المعاصي اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم تب علينا أكتر حاجة في الدنيا النهاردة ها المعاصي صح الذنوب أنا أتحداك لو خرجت من بيتكم لمدة ساعتين في الشارع بتاعكم ورجعت من غير معاصي صح ولا لا الواد ده بيقول انا ما بعصيش ربنا ما بتعصيش ربنا ولا مره لا المعاصي بقت كثيره الخطر في ان المعاصي كثيره وسهله كان زمان الواد ده بيحتاج يروح سينما يتفرج على فيلم دلوقتي ما بقاش محتاج صح ولا لا بقت الافلام فين في جيبه في جيبه على التليفون ولا محتاج يروح كازينو بالليل الرقصات في جيبه برضه والكليبات في جيبه المعاصي بقت سهله وانا عايزك يا ابني اسكت يا وانا عايزك يا ابني تستحي من ربنا هو ربنا شايف التليفون اللي في جيبك ولا مش شايفه وربنا عارف اللي عليه ولا مش عارف طب انت بتصلي وتسجد وتقول يا رب اغفر لي وفي جيبك معاصي هو يراها استحي من الله اللهم ارزقنا الحياء منك يا رب ايها الاحبه قلنا ان السبيل لطهارة القلب وصلاح القلب هو أن تكف عن المعاصي وقد يقول قائل وهل يستطيع إنسان أن يكف عن المعاصي تماما نعم يستطيع ولكن لمن لا يستطيع دوام التوبة أنه كلما عصى تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى والمعاصي تنجس القلب وتفسده وتشتت النفس وتقذرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء ذنب آخر نكتة أخرى حتى يسود القلب كله اللهم طهر قلوبنا ثم السبيل الأخير أيها الإخوة حتى لا أطيل عليكم أن السبيل الأخير لتطهير القلب وجمع شتات النفس واطمئنان النفس كثرة الطاعات عموما قال رسول قال الله جل جلاله في الحديث القدسي ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يا رب حبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك وحب كل عبد صالح يحبك أسأل الله أن يرزقنا حبه وأن يجعلنا من أحبابه إخوتي في الله إذا أردتم أن تصلوا إلى الله قال ابن القيم وقد أجمع العلماء على أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها ولن تصل إلى مولاها حتى تكون طاهرة سليمة والسبيل إلى طهارة القلب وسلامته ما جاءكم في درس الليلة فاعملوا به وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين سعادة خبريني وين أرضك يا سعادة أطلب الصبر يجريني يا حلم قوم